القرآن وعلموا من السنة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن هنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1442 بعنوان جذور اللهم ازرع الخير في قلوبنا ونتكلم عن أول جذر يدق في القلب تعظيم الله من تعظيم الله الثقة في الله أنا عايز أقول ببساطة من تعظيم الله صدق ربنا لما ربنا يقول ها صدق ربنا ومن أصدق من الله قيل لا أحد ومن أصدق من الله حديثا لا أحد لما ربنا يقول لك وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله صدق ربنا يبقى أكثر من في الأرض ما ينفعش تطيعهم وتمشي وراهم وتصدقهم صدق ربنا يقول لك آه والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما صدق ربنا يبقى اللي بيتبعوا الشهوات اللي بيجري ورا الفلوس واللي يجري ورا النسوان واللي يجري ورا السلطة ويدي دول يريدك أن تميل ميلا عظيما ده ربنا اللي قال كده لما ربنا يقول لك وخلق الإنسان ضعيفا اعترف بضعفك اعترف بفقرك انت ما تقدرش استعن بالله واطلب العون من الله اعترف ان انت ضعيف ليه بتتقاوى لما شيخ الاسلام ابن تيميه راى رجلا يقف في الشمس او يسير في الشمس قال له ايه ما هذا قال ما لي هذا قال نذر ان يقوم فلا يقعد وان يضحى فلا يستظل قال يا عبد الله هذا تقاوي على الله انت مستقوي نفسك على ربنا يا عم اقعد وكل ونام الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم لما قال احدهم اقوم ولا انام واصوم ولا افطر ولا اتزوج النساء قال اما انا فاقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس من انت ضعيف اعترف انك ضعيف وعشان كده بقول دايما ان علمتني الحياة ان اعذر الناس كل واحد له عذره زي ما كده لما تشوف واحد مبتلى بالتدخين تقولش الله انا بقرف من السجاير دي وبقرف من اللي بيشربوها انا مش عارف هما بيشربوها ازاي يا عم انت ربنا صرفها عنك ولو ربنا سلطها عليك كنت بقيت بتدخن علبتين في اليوم دي من ربنا ربنا اللي صرف عنك حبها ربنا اللي صرف عنك لو سلط عليك واحدة كانت وقعتك وضيعتك من زمان ربنا اللي صرف عنك وحماك وحاطك قالوا الاعتصام ايه الاعتصام الهداية الى الطريق والحماية في الطريق ان ربنا يحميك وانت ماشي في الطريق اللهم انا نحتمي بك فاحمنا اللهم انا نستدفع بك فادفع عنا اللهم إنا, إنا لجأنا إليك فلا تضيعنا إنك تعترف إن أنت ضعيف أنا مش قادر اعترف بضعفك اعترف اعترافك وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا آه اعترف بضعفك صدق ربنا ربنا سبحانه وتعالى قال ايه الآية برضو اللي بت ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا لولا فضل الله عليكم ورحمته لإيه لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ده لولا فضل ربنا ورحمته عليك كان زمانك شيطان دلوقتي اعترف بفضل ربنا سبحانه وتعالى عليك لما ربنا يكلمك عن أعدائك إن الشيطان لكم عدو صدق صدق يبقى الشيطان عدوك ما تسمعش كلامه كتير مننا صديق حميم للشيطان صديق حميم هو يقعد كده ويقول لك انا قعدت افكر انت مش بتفكر ده الشيطان بيوسوس لك ويقعد بقى يشرب سيجارتين مع الشيطان وفنجان قهوه كده وحاطط رجل على رجل ويتكلم وياخد ويرد ويقول له اه ونعمل آه. الشيطان اول ما تقعد فارغ الشيطان يشتغل قول ابن عباس رضي الله عنهما ان الشيطان يضع خطمه على قلب ابن ادم فاذا غفل ابن ادم وسوس له الشيطان واذا ذكر الله خنسه خنس الشيطان يعني عشان كده اسمه الوسواس الخناس يوسوس ويخنس لما ربنا يقول لك لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا صدق صدق لما ربنا يقول لك إنما أموالكم وأولادكم فتنة لما ربنا يقول لك إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم صدق ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي يقول لك واطيعوه وان تطيعوه تهتدوا سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اخبار الله عز وجل في القران ربنا يقول لك ايه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا يبقى كل اللي غافل عن الذكر متبع لهواه امره فرط ربنا اللي بيقول مش انا دي مش مني دي مش من عندي صدق ربنا ده من تعظيم الله ان تصدق حين يخبرك الله بشيء فتاخذه محمل الجد واليقين مش ان انا بجرب بقى بعد ان تكلمنا عن تعظيم الله هناك أشياء تحطم أو تهدم تعظيمك لله في قلبك من الأشياء التي تهدم تعظيم الله في القلب الاهتمام بالخلق وتعظيم أمرهم أيها الإخوة كما أخبرنا ربنا جل جلاله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله فإنه كما قال ابن القيم رحمه الله وهل أضر على الناس من الناس أضر شيء عليك الاهتمام بالناس ورضا الناس وصورتك عند الناس ورأي الناس فيك وقدرك عند الناس تعظيمك للناس وإعلاءك لقدر من يحارب الله ورسوله هذا يهدم تعظيم الله في قلبك آه كلما عظم أمر الخلق عندك وازداد اهتمامك برضاهم عنك وسعيت إلى إرضائهم ولو بسخط الله فإن هذا يضيع تعظيم الله في قلبك المنافقين من صفاتهم دي قال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم ليرضوكم يحلفون لكم لترضوا عنهم آه أيها الإخوة التبعة فردية كل إنسان مسؤول عن نفسه مسؤولية فردية إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فلذلك الناس لن ينفعوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك لذلك قولك الله أكبر تهدم أي كبير أي أي كبير غير الله أيضا الذنوب والمعاصي إذا قام بنيان العظمة في قلبك أو بدأت تبنيه فاحذر أن تهدمه بمعول الذنوب والمعاصي يقول ابن القيم رحمه الله مبينا آثار الذنوب في كتاب الدواء الشافي قال ومن أعظم عقوباتها الذنوب والمعاصي أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضعف وقار الله في قلب العبد ولا بد إذ لو تمكن وقار الله وعظمته من قلب العبد لما تجرأ على معاصي الله وربما اغتر مغتر وقال إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في نفسي وهذا من مغالطة النفس فإن عظمة الله وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا وجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب بيقول إيه إن أنت بتعمل ذنب واحد دخل يسرق حاجة فهو بيسرق سمع الباب بيتفتح اترعش كده الرعشة دي أكبر من السرقة اللي هي خوفه من غير الله عشان كده ابن قيم قال كلمة لم يقلها غيره عجيبة جدا قال ولا يسلم مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة من الشرك أبدا فقد امتلأ قلبه من خوف غير الله ومراعاة غير الله ورجاء غير الله ما أوقعه في بحار من الشرك شيء عجيب جدا كلام وكلام خطير جدا عشان كده قال بعدها ولا تلتفت لجدلي جاهل بعلم القلوب يقول وايش في هذا سيبك من المجادل القضية هنا هي ايه انه انسان مثلا خلينا في مثال يحدث واقعيا واحد قاعد بيتفرج على حاجة حرام وحد دخل عليه يعمل ايه بيغير او بيقفل او ب... هذا اللي بيغير ويقفل طب انت ربنا شايفك لو هو محظم ربنا اكتر من الشخص ده ما كانش غير من اجل الشخص ده كان اصلا خاف من ربنا عشان كده خوفه من ده اكتر من ربنا انه يسقط من عين ده ومش خايف انه يسقط من عين ربنا ان هو ان يحفظ مكانته عند ده ومش عند ربنا قول في ديك زي ما انت عايز آه ايضا مما يهدم تعظيم الله في قلبك تعظيم شيء من الدنيا من تعظيم الله أن تعظم ما عظمه الله وأن تحقر ما حقره الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع متاع أي شوية كراكيب إيه الدنيا واللي فيها دي إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة ده كلام سيدنا النبي لا تساوي كون ان انت بقى تعظم شيء من الدنيا شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عي... كانت عنده آه ناقة لا تسبق فجاء أعرابي على قعود فسبقها الرسول قال إيه أبى الله أن يرتفع شيء في الدنيا من الدنيا في الدنيا إلا وضعه دي دنيا إنك أنت تعظم ناقة مفيش ناقة النهاردة تعظم عربية تعظم شخص تعظم بيت أو حاجة تعظم مال تعظم تجارة تعظم هذا كله يهدم أو يقلل من عظمة الله في قلبه قلنا كتير كلما زاد السحب قل الرصيد لما ربنا جل جلاله خلقك كل مولود يولد على الفطره ربنا ملا قلبك بحبه والخوف منه ورجائه بعد كده لما اتسحب من الحب طاقة القلب على الحب محدودة ال hard كم ميجا ولا كم تيرا ماشي كل ما تشغله بحاجة بتقلل من المساحة التانية فلذلك لما تبدأ زي بقول كده نبدأ نربي الطفل لأن إيه كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان فأبوه وأمه يبدأوا يخلوه بتحب بابا ولا ماما بتحب مش عارف إيه ولا إيه وتحب إيه وتحب إيه حب حب حب وكل ده بيخصم من حبك لربنا كل ده بيخصم من خوفك لربنا يخاف من الهو يخاف من العو يخاف من ال... كل ده الرجاء في كده واعمل حساب مستقبلك واعمل حساب كل ده بيقلل من رجائك كذلك نفس الشيء عظمة ربنا مالية قلبك كل ما تعظم حاجة بتقل ده عظيم الله في قلبك لا تعظم شيئا إلى جنب عظمة الله لكي يسلم تعظيم الله في قلبك آه يا من يشكو ضعفا في التلذذ بالطاعة يا من يصلي ولا يجد الأثر ويقرأ القرآن ولا يجد العظمة في قلبه نقول لك ضعف تعظيم الله في القلب هو المرض هو السبب املأ قلبك تعظيما لله ف ساعتها ستشعر بعظمة الصلاة وأنت واقف بين يدي العظيم جل جلاله لما تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة لما تشعر بالعظمة دي في الصلاة ستجد عظمة الصلاة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله لرمضان استعد